بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين نكمل تاملاتنا في سفر التكوين اصحاح 32 وصلنا للجزء الخاص بتاع الليله اللي فرقت في حياه ابونا يعقوب جدا اللي بدات برعب وخوف وانتهت برؤيه وانتهت بتغيير والليلة اللي خد فيها اللقب إسرائيل وبدأت حياته في مسار جديد تعالوا نقرأ تاني الصلاة اللي صلاها يعقوب كان يعقوب خايف جدا من عيسو وعرف ان عيسو طالع يقابله ومعاه 400 راجل كل اللي جه في باله ان عيسو هينتقم الفكرة سيطرت عليه وتصور انه عيسو هيقتل ولاده هيقتل الستات اللي معاه والمنظر كان عامل له رعب ومش قادر يفكر غير في ان هو هيتسبب في مذبحة بسبب عمايله القديمة واحساس الذنب كان غالبه فقرر انه يسهر يصرخ لربنا وكان اجمل قرار خده في حياته وقال يعقوب عدد تسعة يا إله أبي إبراهيم وإله أبي إسحاق الرب الذي قال لي ارجع إلى أرضك وإلى عشيرتك فأحسن إليك صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدك فإني بعصاي عبرت هذا الأرض والآن قد صرت جيشين نجيني من يد أخي من يد عيسو لأني خايف منه أن يأتي ويضربني الأم مع البنين وأنت قد قلت أني أحسن إليك وأجعل نسلك كرمل البحر الذي لا يعد للكثر الصلوة دي على قد ما هي يعني أربع أعداد من تسعة ل 12 إنما مليانة مبادئ الصلاة أولا صلاة شخصية يعني إيه انفرد بالمسيح له المجد بعت كل الناس عشان يقعد لوحده ويصرخ من قلبه فالبعد الشخصي دي ده مهم قوي ادخل مخدعك واغلق بابك وصلي لابوك والبعد الشخصي يبان كمان في حكاية يا إله أبويا إبراهيم وإله أبويا إسحاق ففي عشم في رجاء وبعدين تبدأ الصلاة بتذكار إحسانات الله بشكر صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت مع عبدك أحيانا نبتدي صلواتنا بالطلب على طول لكن الصلاة المظبوطة أن الواحد يقول له يا رب خيرك عليا كتير كتر خيرك على كل اللي عملته قبل كده ألطافك وإحساناتك وأمانتك كلمة صغير كمان بعد آخر في الصلاة مهم أن الواحد يبقى صغير في الصلاة يمكن قدام الناس أنت كبير يمكن مهم يمكن قدام ولادك ما تبينش ضعفك لكن قدام ربنا لازم تبقى صغير ولازم تعرف حجمك الحقيقي انك ولا حاجة فقال له صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت مع عبدك مع تذكار إحسانات الله بيدي أمثلة حقيقية أنا رب عديت الأردن بعصايتي ودلوقتي عبدك جيشين كلمة عبدك كمان تؤكد إحساسه بالخضوع والانسحاق والمسكنة بالروح وبعدين صرخت بقى الطلب نفسه نجيني من يد أخي من يد عيسو يبقى بعد المقدمة اللي فيها شكر فيها تذلل فيها انسحاق تيجي بقى ايه صرخة النجاة او الخلاص بعدين الاعتراف بالحالة يعقوب ما كبرش في الصلاة وأخفى مشاعره لا قال مشاعره أنا خايف أنا خايف جدا طب يا يعقوب أنت راجل كبير وعندك عيال ومعاك عساك رجالة لا لا أنا خايف أنا مرعوب فهنا الواحد في الصلاة ما يخبيش عن ربنا مشاعره مهما كبر يقول له أنا خايف يا رب خايف منه يأتي ويضربني الأم مع البنين ويجي بعض آخر في الصلاة أنت قلت أنت رب سبقت وقلت هتكون معايا فشبط فيها زي العيال الصغيرة كده انت قلت وقلت انك هتبقى معايا ما قلتش ان انا كويس ولا قلت ان انا هبقى دايما صح انت قلت انك هتكون معايا واجعل نسلك كرمل البحر يعني مش معقول توعدني نسلي يبقى رمل البحر واشوف عيالي يموتوا واموت معاهم النهارده وبعدين نسل البحر يجي منين الذي لا يعد للكسر طبعا الصلوة دي مدرسة يا ريت في صلواتنا الواحد يتكلم برجاء يا إله أبائنا يا إله القديسين يا إله الغالين عليك لأن فيها تشفع بالأسماء الحلوة يا ريت الواحد في صلاته يذكر إحسانات الله أنت رب عملت معايا كتير وأنا ما استاهلش كل اللي معايا يا ريت الواحد في صلاته يعترف بعجزه وصغره وضآلته وعدم استحقاقه أنا صغير عن اللي أنت بتعمله معايا ده أنا ما استاهلش وبعدين يصرخ في طلب النجاة نجيني من الشيطان بقى نجيني من الناس نجيني من المشاكل نجيني من الخطايا وبعدين الواحد يتمسك في الصلاة بالوعد أنت قلت هتكون معايا فأنا ماسك في كلمتك دي وقلت أنك هتدخلني السماء ما تحرمنيش من السماء مهما أنا قصرت ومهما كنت وحش وبات هناك تلك الليلة وأخذ مما أتى بيده هدية لعيسو أخيه مئتي عنزة وعشرين تيسا مئتي نعجة وعشرين كبشا ثلاثين ناقة مرضعة وأولادها أربعين بقرة وعشرة ثيران عشرين أتانا وعشرة حمير ده دي هدية غالية جدا ده موكب من البهايم يعني هيروح هدية لعيسو فطبعا الغنى ده كله مفروض الغرض منه يحرك قلب عيسو شوية يحنن قلبه لكن برضه هنا تلاحظوا أنه مع الصلاة يحصل تغيير داخلي الصلاة بتخلي الواحد الدنيا تصغر في نظره المقتنيات والمشتهيات الأولى تتضاءل مش دول اللي انت كنت بتكذب عشانهم مش دول اللي انت بعت ضميرك عشانهم مش دول اللي خسرت أخوك زمان عشانهم شوية البهايم وشوية الغنى ده كله دلوقتي مش فارق معاك بالعشرينات وال... والمتنات وال... ايه الكرم ده كله يا يعقوب هنا الصلاة بتلعب دور لما الواحد يصلي بحرارة يحصل حاجة داخلية زي المعجزة انه تعلقه بالدنيا يتضاءل لوحده طول ما الواحد مش بيصلي كويس تلاقوا الدنيا كبيرة واكل عقله وعينه ومش مستعد يفرط في مليهم لكن لما يصلي بحرارة يلاقي مش فارق ما عادتش فارقة زي الأول اللي ياخد حاجة ياخدها وكل ده مش مهم المهم السلامة سلامة العيال والسلامة هنا يقصد بها نقصد بها الحياة الأبدية بقى فلاحظنا تغيير في طبيعة يعقوب يعقوب البخيل اللي يحب ياخد ما يديش هنا من غير ما حد يطلب بيدي وبيدي بسخاء شديد هدايا يعني مش متوقعه ودفعها إلى يد عبيد قطيعا قطيعا على حدة يعني كل نوع مثلا ال 200 نعجة مع بعض ال 20 كبش مع بعض وفي سايقهم غلام مثلا سايقه فطبعا دول عقبال ما هيوصلوا لعيسو قطيع في قطيع هيسأل دول ايه دول ويتطقص وأمر الأول قائلا إذا صادفك عيسو أخي وسأل قائلا لمن أنت وإلى أين تذهب ولمن هذا الذي قدامك تقول لعبدك يعقوب هو هدية مرسلة لسيدي عيسو وهو وها هو أيضا وراءنا يبدو أن السؤال ده سؤال إيه يعني الاي دي اللي هو التعارف أو السؤال اللي الناس بتاع تبع مين أنت السؤال ده لمن أنت لما يلاقوا غلام أو عبد ما يقولولوش اسمك إيه مش مهم اسمه قوي في الزمن ده ما يتسمعش إنما مهم قوي تبع مين لمن أنت بعد السؤال الثاني وإلى أين تذهب مشوارك فين والسؤال الثالث الحاجة دي بتاعت مين أو رايحة لمين لمن هذا الذي قدامك فكانت الإجابة هو هدية خلي بالكم ابتدى بالحتة الأخير لمن هذا فقال دي هدية مرسلة لسيدي عيسو ولا دي الحتة المهمة أصلا فبيبتدوا من الآخر الأول وها هو أيضا لا الأول قال تقول لعبدك لعبدك يعقوب يعني أنا ملك عبدك يعقوب وده هدية مرسلة لسيد يعيسو وها هو أيضا وراءنا اللي هو سيد يعقوب وأمر أيضا الثاني والثالث وجميع السائرين وراء القطعان قائلا بمثل هذا الكلام تكلمون عيسو دايما تقولوا دي هدية لسيد عيسو من سيدي يعقوب ويعقوب جاي فضلنا عشان إيه يقدم الهدية بنفسه تكلمون عيسو حينما تجدونه وتقولون هو ذا عبدك يعقوب أيضا وراءنا لأنه قال هو قال يعقوب في باله أستعطف وجهه بالهدية السائر أمامي وبعد ذلك أنظر وجهه هو خايف منه فقال برضه أسترضيه بالهدية دي عسى أن يرفع وجهي يرفع وجهي في اللغة معناها إيه يعني يبص لي باحترام أو يبص لي بعدم غضب برضا يرضى عليا فاجتازت الهدية قدامه أما هو فبات تلك الليلة في المحرم أنا عاوز أرجع للسؤال ده لأن السؤال ده الحقيقة يصلح أن يكون يعني موضوع تأملنا العمر كله لمن أنت وإلى أين تذهب ولمن هذا الذي قدامك ثلاث أسئلة صدقوني تستحق التأمل ليه بس المهم نكون عارفين الإجابة لو واحد زي عيسو سألك أنت بتاع مين هتقول له إيه تقول له أنا بتاع نفسي يعني بتاع مين أنا فلان لا الإجابة دي مش كويسة صدقني حتى اسمك لا يعني كثيرا الإجابة الحقيقية إذا كان العبد في الزمن ده كان بيفتخر أنه أنا بتاع يعقوب أمال إحنا نقول إيه يعقوبنا الحقيقي أو ربنا يسوع لما يقولوا لك أنت أنت تبع مين؟ تقول لهم تبع ربنا تبع المسيح لمن أنت؟ يبقى السؤال الأخطر من من أنت هو السؤال لمن أنت من أنت هو اسم زي أي اسم هيعدي زي ملايين من الأسماء لكن أنت ملكية مين أصل في ملكيات متعددة قد تكون ملك نفسك خلي نفسك تنفعك نفسك مش هتنفعك قد تكون ملك الناس خلي الناس ينفعوك قد تكون ملك الفلوس ملك البزنس ملك السياسة ملك ال... ملك التراب ده إنما كان العبد من دول بيقولها بثقة لأن يعقوب كان مشهور في الوقت ده فقال يعني العبد ده من دول هو ما يعرفش بقى المشكلة اللي بين يعقوب وعيسو فيقول أنا بتاع يعقوب يقولها بفخر كده هل لو اتسألنا لمن أنت الواحد هيفتخر أنه ملك للمسيح من يفتخر فليفتخر بالرب هل الواحد فينا فرحان أنه مسيحي فخره الحقيقي أنه مسيحي ولا فخره أنه ابن فلان فلان مين فلان البني آدم وينفعك في إيه البني آدم ده ما هو مشي أو يمكن ربنا يدي العمر حتى بعد شوية هيمشي لكن لما تقول أنا للمسيح هتفرق كتير قوي الذين هم للمسيح تعبير قاله القديس بولس قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات أولاد الله ظاهرون لمن أنت وهتتسأل السؤال ده لما تكون سخي لما تكون زي واحد زي يعقوب كده الهدايا كتير والعطاء بلا حدود فلما يلاقي واحد بيدي بلا حدود يقولوا له أنت تبع مين أنت بتعمل كده ليه لمن أنت لأن الحاجات دي مش في الدنيا الدنيا تدي تاخد ما تديش تعلم الناس الطمع والبخل والأنانية لكن الوحيد اللي بيعلم الناس العطاء وبلا حدود هو ربنا له المجد فسؤال لمن أنت وبعدين السؤال اللي بعده أجمل كمان وإلى أين تذهب رايح فين سؤال مهم هل الواحد عارف رايح فين دي مشكلة ان احنا ناس كتير مننا مش بيفكر هو رايح فين هو عايش يومه بيخلص يومه اللي بعده واللي بعده السنة دي يقول لك أروح أسافر وأجيب فلوس وأعمل كده ون... يا عم السؤال أهم من كده أنت آخرك إيه رايح فين على فين العزم في الآخر عاوز توصل لإيه عاوز توصل تبقى غني تبقى مجنون عاوز توصل تبقى مشهور تبقى برضه ضيعت كل حاجة إلى أين تذهب إيه اللي نفسك تروح له أخطر سؤالين في حياة الواحد أنت لمين ورايح فين زي اللي لقوا واحد لقيط كده أو واحد إيه تايه في الدنيا كل البشر تايهين على فكرة ما عدا المؤمنين المفروض كل البشر الباقيين تاهين مش عارفين هم بتوع مين ومش عارفين رايحين على فين إنما احنا عندنا إجابة ساذجة بسيطة أنا بتاع ربنا ورايح السماء بنعمة ربنا أنا بتاع ربنا ورايح السماء بنعمة ربنا سهلة الإجابة يبقى ده ده الاي دي بتاعك ده الايه فين لما كانوا يجيبوا العيال بتوع حضانه يحطوا في جيبهم كارنيه كده يكتبوا اسم الاب والتليفون احسن الولد يتوه خلي الكارنيه ده ولا الكارت ده في جيبك لحسن تتوه وانت صغير انت بتاع ربنا ورايح السما بنعمه ربنا كده تبقى فرحان ما تبقاش خايف من حاجه وتبقى الدنيا بالنسبة لك سهلة ولذيذة ويبقى وشك منور وتبقى دايما في وضع انك شايل هدية للآخرين وهنا اللي هيجاوب الإجابة دي بالنسبة للقصة دول ناس شايلين هدية للسائل فعيسو اللي بيسأل بيقولوا له لا اتفضل الهدية الهدية دي ليك انت انتوا مين احنا بتوع يعقوب مش مهم الاسم رايحين فين رايحين آه على بيت اسحاق اسحاق بقى رمز للمسيح ملكوت يعني السؤال الثالث كان لمن أنت وإلى أين تذهب ولمن هذا الذي قدامك إيه ده كله وكل عبد من دول سيئ له عشرين أو أكثر من الغنمات لمين ده كله نفس الإجابة أنا ملك سيدي وكل اللي عندي ملكه لمين العيال دي بتوعه لمين الخدمة دي بتاعته لمين النجاح ده بتاعه لمين العمر ده بتاعه نحن يا أحبائي وكلاء على نعمة الله الصالح احنا كلنا لا نملك ولا شيء لا العمر ولا الجسد ولا العيال ولا الفلوس ولا بيوتنا ولا كل اللي في ايدينا كل ده الحقيقة يعني ملكه هو لمن هذا الذي قدامك لو الثلاث أسئلة دول إجابتهم مش واضحة يبقى في خطر على أبدية الواحد يبقى الواحد تايه إنما يعقوب عمل حاجة لطيفة جدا حفظ العيال حفظهم تقولوا يا أولاد إحنا بتوع يعقوب شايلين الهدية لعيسو ورايحين على بيت إسحاق قولوا وراي ويبتدي يسمع له ده كان برنامج الموعوظين زمان الموعوظ اللي هيتعمد كانوا يقولوا له كده انت دلوقتي هتبقى ايه هيبقى ابوك ربنا ورايح على فين رايح السماء وكل اللي في حياتك ده ملك مين ملك ربنا مش ملكك ويفضل بقى الأفكار دي تتغرز جواه فيبقى فرحان جدا يوم ما يتعمد أنا خلاص مش ملك نفسي ولا ملك الدنيا أنا أبويا ربنا ودعيني للحياة الأبدية وكل اللي عندي دي حاجته فأنا مش عايل هم حاجة هو يعمل اللي هو عاوزه في حاجته طب والحاجة دي رايحة لمين؟ رايحة لأي حد هو كريم هو يدي بسخاء هو عنده كتير قوي فيوزع يبقى الإنسان المسيحي علامته الكرم والتوزيع والسخاء والعطاء لأنه أبو غني جدا لأنه طالما عرف يجاوب أنا بتاع مين هيعرف يقول الحاجات دي بتاعت مين لمن هذا الذي قدامك وبالتالي اللي يفرط في العطاء ويعطي الناس بحب يبقى طبيعي إلى أين تذهب إلى مكان الحب الأبدي إلى الملكوت لمن أنت وإلى أين تذهب ولمن هذا الذي قدامك فقال له دي بقى هدية مرسلة لسيدي عيسو ويعقوب ورانا فاجتازت الهدية قدامه أما هو فبات تلك الليلة في المحل نرجع ليعقوب يعقوب حضر الهدايا ووزعهم قطعان وقال يمكن إيه يرضى عليا إنما الرعب لسه مالي قلبه طب يا يعقوب ما المفروض أنت عملت اللازم تبقى مطمن بقى يعني هدية بعشرات الألاف بمئات الألاف مثلا يبقى المفروض أنها هتهديه إنما زي اللي بيعمل عملة تلاقوه مرعوب وخايف ومفيش حاجة راضية تهديه برضه مخه ابتدى يودي ويجيب ما يمكن عيسو ياخد ده كله ويقول ولو اللي عمله فيا زمان مش قليل برضه خد مني البركة ففضل يعقوب إحساس الذنب والخوف غلبه بالرغم من تدبيره البشري دي حتة مهمة أحبائي في حل المشاكل لما نحلها بالعقل وبالمنطق وبالتدبير البشري للوهلة الأولى الواحد يرتاح نفسيا يقول لقيت الحل ما يفوتش خمس دقايق ويبتدي المخ يلعب تاني طب يمكن ما تنفعش ما تمشيش الحكاية لحسن ما يعجبوش ولا كأنه عمل حاجة ما فيش حل جذري لأي مشكلة من غير صلاة مهما تفننت انك تحل بعقلك ومنطقك وحكمتك وهدايا ودي حكمة كويسة ان الواحد يهدي اللي قصاده بهدية لكن دي ما تحلش جواه كل حاجة ما توصلش للسلام ما تضمن لكش النتائج ما فيش حاجة تضمن النتائج إلا الصلاة فبعد ما وزع الهدايا دي كلها ومخه يعني يمكن ارتاح دقائق لكن معرفش ينام وبدأ تاني القلق ثم قام في تلك الليل دخلنا في المرحلة الثانية في الحل ابتدى مخه يقول طب وبعدين انا فاضل معايا ستات وعيال لو هجم عليا دلوقتي واضح الفكرة مسيطرة عليه لسه طب هيموت مين في الاول وابتدى مخه يا عيني انتوا عارفين لما واحد مخه يتشائم تماما وتبتدي الافكار السوداء تسيطر عليه بقى متخيل بقى ان دول بيهجموا هيمسكوا ليه يذبحوها واولادها وبعدين الجواري ولا فمش عارف يعمل ايه فابتدى يتصور انه كل دول هيموتوا طب مين يموت الأول لا لهذه الدرجة من التشاؤم والرعب قال طب نبدي ولاد الجواري الأول طب دول ولادك برضه بس ما هو ده اللي جه في باله تفكيره البشري قال له كده فابتدى يحط الجواري جاريتين وأولادهم في الصدارة قال يمكن احنا نعرف اللي في الآخر يجروا أخذ امرأتيه وجارتيه وأولاده الأحد عشر وعبر مخاضة يبوق عدى حتة كده اسمها مخاضة يبوق أخذهم وأجازهم الوادي وأجاز ما كان له يعني عداهم حتة زي بركة أو حتة واطية كده عدى كل بقى إيه الغنم بتاعه والعيال والستات بعدين لقى نفسه مش مقتنع باللي هيحصل مرعوب فبعد ما عداهم رجع تاني عدى لوحده المنطقة دي عشان يختلي لوحده لأن زي اللي بيقول أنا مش عاوز حد ابعدوا عني في اللحظة دي سيبوني في حالي مش عاوز اشوف حد طب دول ستاتك دول عيالك ما يمكن تودعهم تبقى اخر ليله الكلام البشري لا هو انتبه انه انا مش هسيب عقلي للهم والغم والتشاؤم والافكار السوداء لا انا هدور على الصديق الخفي اللي كان معايا من عشرين سنة وقال لي هكون معاك وشفته بعينيا وشفت الملائكة بتوعه وما خذلنيش أبدا أنا هروح أدور عليه هتجيبه منين طيب ده كان نازل لك من السماء قال هستدعيه من السماء وبإيمان الأطفال رجع لمنطقة يختلي وحده خالص من غير ستات وعيال بقى يعقوب وحده ولما بقى يعقوب وحده انفرد به هذا الإنسان أو هذا الكائن العجيب أو هذا الملاك العجيب اللي الآباء قالوا غالبا المسيح له المجد لأنه طبعا ما كانش يعرفه لسه لكن هو شافه مرة من فترة طويلة نازل على السلم صارعه إنسان حتى طلوع الفجر ولما رأى أنه لا يقدر عليه برضه حتة غريبة أوي مين مش قادر على مين مين مش قادر يعقوب مش قادر عليه لا ده المسيح مش قادر عليه مش قادر عليه يعني إيه مش قادر يهديه مش قادر يقعده ويقول له خلاص استهدى كده انا معاك ما تقلقش هتعدي بكره هيعدي على خير ما انا قلت لك كنت هبقى معاك و20 سنه كنت معاك ايه الجديد الليله دي بقول لك بكره هكون معاك بكره زي اي يوم من ال 20 سنه اللي فاتوا انما هو من الرعب لا مش مصدق يا يعقوب ما انا قلت لك هكون معاك عشرين سنة ما سبتكش يوم في العشرين سنة لما بقول لك بكرة هكون معاك استغرب ليه على فكرة الكلام ده لينا ليه ربنا ياما شالنا وسطر علينا بعدين ندخل في مشكلة جديدة والرعب يملكنا ويبقى الواحد مخه يودي ويجيب يا حبيبي مش انا كنت معاك كنت معاك هكون معاك واللي شال امبارح هيشيل بكره وهتعدي زي ما عدت المشاكل بتاعت امبارح هتعدي مشاكل بكره انما احيانا في لحظات الضعف الواحد يسيطر عليه افكار سوداء ويبقى مش قادر يصدق مع كل الخبرات اللي شافها وكل الوعود اللي سمعها قبل كده فهنا لا يقدر عليه يعني ايه يعني يبدو ان يعقوب متشعبط فيه زي العيال الصغيرة مش راضي يسيبه والمسيح له المجد عاوز ايه يختفي خلاص جاله بس يطيب خاطره ويقول له انا معاك ما انا نزلت لك من 20 سنة من على السلم وديني جيت لك تاني اقول لك ما تخافش سيبني امشي بقى وده ماسك فيه وزي اللي متشنج كده ومش قادر ضرب حق فخذه قام المسيح رزعه كده على حق فخذه عشان يعجزه شوية يعرفه ضعفه شوية لأن يعقوب كان من النوع اللي إيه يعني يثق في نفسه زيادة إنه يقدر يوصل لأي حاجة فحب يسيب له نوع من العاهة اللي تحسسه لأ لا يا يعقوب بطل تتكل على نفسك بطل تتكل على رجليك اللي بتجري بيهم بطل تفتكر ان جسدك يقدر يشيلك طول العمر ويحل لك مشاكلك فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه وقال اطلقني ده المسيح بيقول له لأنه قد طلع الفجر يبقى طول الليل بيتكلموا مع بعض وبعدين بيقول له ايه مشيني لأن الفجر طلع فقال لا أطلقك إن لم تباركني يا ابني امال بعمل معاك ايه طول الليل ما انا بقول لك اكون معاك قال له لا مش هسيبك لغايه ما تباركني فقال له ما اسمك ده الملاك الرب اللي هو ربنا يسوع غالبا لأن بعض المفسرين قالوا قد يكون ملاك وبعض المفسرين قالوا لا اللي يدي وعد زي كده بالثقة دي يبقى المسيح نفسه بالأخص مع نهاية القصة يعقوب نفسه هيقول قد رأيت الله هيقول كده سماها فنوئيل يعني هنا رأيت الله فيبقى يعني يعقوب نفسه اللي قال أنا كده شفت ربنا ولو تفتكروا قصة ظهور السلم قبلها يعني هتلاقوا انه قريب قوي الكلام لبعضه يعني عاوز ارجعكم ل 28 عشان ايه في جو مشابه بس من عشرين سنة لما كان يعقوب خايف أخذ من حجارة المكان عدد 11 ووضعه تحت رأسه فاضطجع في ذلك المكان ورأى حلما وإذا سلم منصوب على الأرض ورأسها يمس السماء وهو ذا ملائكة الله صاعدة ونازل عليها وهو ذا الرب واقف عليها فقال أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق عشان كده بدأ الصلاة بالكلمة دي الأرض التي أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك يكن نسلك كتراب الأرض يتبارك فيك وفي نسلك كل قبائل الأرض وها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض لأني لا أتركك خلي بالكم من لا أتركك هي اللي خليته يقول المرة دي إيه مش هسيبك مش هسيبك أنت قلت لي مش ه... لا أن أتركك فقال له لا, أطلق لا أطلقك إن لم تباركني فقال له هو اسمك إيه طبعا المسيح عارف اسمه يعني مش أول مرة إنما عاوز ينبهه لحاجة مهمة ما اسمك يا يعقوب قال له اسمي يعقوب قال له طب ما نغيره بقى يعني إيه نغيره تغيير الاسم يا أحبائي يعبر عن تغيير الحياة احنا ليه بناخد اسم جديد في المعمودية أو في الكهنوت عشان الواحد يعتقد أن الحياة الجديدة غير اللي فاتت خالص فلما يدوله اسم جديد يبقى اللي فات مات فيعقوب ده لازم يموت يعقوب اللي هو ايه يعقوب الطماع الأناني اللي سرق أخوه اللي ضحك على أبوه اللي كانت الفلوس بتعميه اللي اتخانق مع خاله اللي ملوش آخر في طلباته يعقوب ده عاوزين نتفق انه يموت ويطلع واحد جديد ياخد اسم جديد فلما قال له اسمك ايه كأنه عاوز يقول له تعالى نعترف باللي فات كله تعالى نقول انت شخصيتك ايه قال له لا يعقوب انا عارف شخصيتي انا من يومي متعقب للخير اللي في ايد الناس مسكت في عقب اخويا وسرقته سرقت واحنا عيال صغيرين وسرقت واحنا كبار وسرقت خالي فانا يعقوب بطبعي انا اتعقب الامور انا عاوز كل حاجه لنفسي فقال له كفايه علينا يا يعقوب يبقى لقاءتنا مع ربنا او قعدتنا مع ربنا بيغير في طبعنا صحيح مش لازم ناخد كل ما نصلي هناخد اسم جديد لكن القصد هنا ايه ان لقائنا مع المسيح يجدد فينا الطبيعة يدينا شكل جديد وطعم جديد يحط فينا اسم جديد يبقى احنا شبه اللي احنا قعدنا نتكلم معاه ده يعقوب بعد اليوم ده هيبقى شبه المسيح على فكرة او هيبتدي يتشبه بربنا فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل إسرائيل معناها إيه إيل يعني الله وإسرى يعني مصارع الله البعض بيقول أمير الله أو رجل الله يعني هيتشال يعقوب اللي فيها فكرة التعقب التعقب دي يعني فيها معنى الطمع شوية أو الوصول لأي شيء ويتحط معنى مرتبط بالله مصارع الله أو رجل الله يعني اللي ماسك في ربنا اللي لازق لربنا اللي هو عمله في الليلة دي كأن كل العمر شيء والليلة دي كانت شيء تاني لأن في الليلة دي مسك في ربنا بإيده وأسنانه وقال له مش هسيبك أنا خلاص يعني زهقت من نفسي وزهقت من عمايلي وبوظت الدنيا بال... باللي أنا عملته مش عاوز أسيبك تاني خلاص غيرني بقى صلحني شوف لك حل فيا لم ورايا كل اللخبطة اللي عملتها دي ما أجمل أن الإنسان يقول مع يعقوب لن أطلقك إن لم تباركني ما أجمل أن الواحد يصارع يصارع مع الله ده صراع الصلاة ده مش صراع خناقة لأن في ناس بتستغرب من التعبير يعني إيه صراع هيضرب المسيح حاشم عاوز أكد لكم المعنى ده هل ده كان صراع يعني خبط ورزع لو فتحتوا معايا هوشع سفر هوشع من الأنبياء الصغار هوشع قال لنا الحكاية دي في هوشع 12 حكى القصة في آيتين مكانهم هنا لازم نقولهم عشان يبان احنا مش بنفهم الآيات بدماغنا لا بنفهمها كما عبر عنها بقية كتاب الكتاب المقدس أو العهد القديم 12 3 يقول في البطن قبض بعقب أخيه يبقى الكلام على مين يعقوب في البطن قبض بعقب أخيه وبقوته جاهد مع الله يبقى جاب أول منظر ماسك في عقب أخوه وجاب منظر بعد سنين طويلة قوي جاهد مع الله جاهد مع الملاك وغلب هنشوف كلمة غلب دلوقتي بكى واسترحمه يبقى بكى واسترحمه اتحطت مطرح كلمة ايه صارعه فهمتوا كلمة صارعه اتاري صارعه دي لما واحد يكون بيحايل واحد بدموع شديدة ممكن تتسمى صراع فالصراع في اللغة عندهم مش معناه بالضرورة ضرب لا خالص معناه الحاح معناه بكاء شديد ده صراع نفسي وعشان كده قداسة البابا شنود الله ينيح نفسه في الشعر في قلب الخفاق وقال قال وأبي يعقوب لست, لست أدري سره كيف صارعك في سر في الموضوع صارعك ازاي يعني ايه صارعك لكن تلاقيه كان عارف السر لأنه ياما سهر في الصلاة فهنا سهرة الصلاة لما الواحد يكون على آخره ومتألم جداً وملوش غير ربنا بيحصل صراع لا يدريه أحد من وراء العيون كلها فكرنا مثلا بحنة أم صمويل نقدر نقول صارعت مع الله كانت بتبكي في الصلاة بتطلعش ولا كلمة محدش سمعها لكن على آخر الصلاة عالي الكاهن قال لها لازم هتاخدي اللي صليتي عشانه الكنعانية ممكن نعتبرها صارعت مع المسيح وخدت اللي عاوزاه ليكن لك ما تريدين ربنا يسوع له كل المجد كمثل أعلى للبشرية نقدر نقول ليلة جثيماني صارع مع الله يعني إيه إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولكن لتكن مشيئة لا مشيئتي بل مشيئتك وكان عرق يتصبب كالدم قطرات من الدم بكى واسترحمه وجده في بيت إيل وهناك تكلم معنا يبقى في بيت إيل حصل الكلام بين الله وبين يعقوب والرب إله الجنود يهوى اسمه يبقى هوشع 12 فسر لنا أو ذكر هذه القصة بس بتوضيح أن الصراع ده لألا واحد يكون مش فاهمه ده عبارة عن صراع صلاة في بكاء في استرحام في لن أطلقك إن لم تباركني لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب لإسرائيل لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت قدرت دي اللي جت في وشع وغلبة مين اللي غلب؟ يعقوب غلب يعني إيه إنسان يغلب ربنا؟ عارفين تعبير النشيد حولي عنك عيناك إيه؟ لأنهما قد غلبتاني يعني يا رب في حد يعرف يغلبك؟ بيتغلب من تحننه دي كلمة في التسبيح يقول المسيح غلب من تحننه كمنه طيب قوي دمعة العين تغلبه دموع الصلاة تغلبه السجود بانسحاق يغلبه التذلل والمسكنة يغلبوه الاسترحام والبكاء يغلبوه طب ما تعرفوا سكة ربنا عشان تغلبوا ربنا تغلبوه يعني ايه يعني تاخدوا اللي انتوا عاوزينه مش الغلبة طبعا بالمعنى البشري لا الغلبة يعني انت غلبت ضعفك غلبت ماضيك وتحولت بنعمة الله إلى إنسان جديد وإلى طبيعة جديدة جاهدت مع الله والناس وقدرت طب فين الله والناس هنا جاهدت مع الله اللي هي جهاد الصلاة طب جاهدت مع الناس ممكن تفهم بطريقتين يا إما بيقول له زمان كنت بتجاهد مع الناس وكنت بتغلب أخيرا انتبهت إن في جهاد أحسن من الجهاد مع الناس أغلب البشر مقضيين حياتهم بيصارعوا بشر الفالح فيهم اللي يفهم انه مش مستاهل يصارع بشر يصارع مين خليك مع ربنا امسك في ربنا خد اللي عنده ما يصدق ربنا تمسك في الناس تاخد اللي عندهم هياخدوا اللي عندك وتفضلوا تقطعوا في بعض لغاية ما العمر يخلص إنما تمسك في ربنا تاخد اللي انت عاوزه من ملئه نحن جميعا ايه أخذنا خد زي ما انت عاوز تبقى غلبت ربنا خدت منه غفران خدت منه حكمة خدت منه تواضع خدت منه وداع خدت منه صبر اغلبوا ربنا اغلبوه يعني ايه يعني خدوا اللي نفسكم فيه زنوا عليه لغاية ما تاخدوا اللي نفسكم فيه مثل أرملة قاضي الظلم قاضي الظلم راجل مفتري ما بيسمعش لحد جت أرملة تزن عليه كرش مرة في مرة في مرة هي اللي غلبته غلبته يعني ايه بالالحاح والزن قال انا لا بخاف انسان ده المثل اللي حكاه المسيح بل لا بخاف انسان ولا بخاف ربنا لكن من اجل ان هذه الارمله تاتي فتقمعني هقوم واعمل ايه وانصفها فيقول المسيح افلا ينصف الله مختاريه الصارخين ادي الصراع الصارخين اليه ليل ونهار وهو متمهل عليهم الحق اقول لكم أنه ينصفهم سريعا لكن كام واحد يعرف يسهر سهرة زي كده كام واحد عنده الإيمان ده اللي يتشعبط في ربنا ويصارع حتى الفجر وما يستسلمش ولو لقى الدنيا كلها بتقول لا هو يقول لا برضه مش هسيبك أنا عاوزك لا مش هسيبك غير لما اخد غفران الجماعة اللي شايلين المفلوج يعتبروا صارعوا مع الله وغلبوا ليه؟ تسلقوا السقف وسلكوا السكة ونزلوا الراجل قدام المسيح صراع صراع بالعافية بالزق فبص لهم المسيح وقال لهم ما معناه غلبتوا يا ولاد حاضر اللي عاوزينه خدوه وقال له مغفورة لك خطاياك وبعدين قال له قوم وامشي ليه فلحوا غلبوا جاهدت مع الله والناس وقدرت اما حكاية الناس دي يعني أنت كنت زمان بتجاهد مع الناس أخيرا بقيت بتجاهد معايا أو أن الجهاد في الحياة الروحية شقين الحتة دي مهمة كل أباء الكنيسة قالوا أن الجهاد له بعدين بعد في العلاقة مع الله وبعد في العلاقة مع البشر البعد في العلاقة مع الله هو جهاد الصلاة أنك تصلي أنك تصوم انك تخضع لوصيه ربنا ده اسمه جاهدت مع الله انك تمسك في ربنا طول الوقت وتقول له مش هسيبك انك تنادي عليه انك تركز فيه انك تخضع عقلك ومشاعرك ليه انك تحبه من كل القلب والفكر والقدر ده اسمه جاهدت مع الله طب جاهدت مع الناس هي كلمه واحده انك تحب الناس مهما كانوا الناس تحبهم حتى لو أشرار تحبهم حتى لو مش بيحبوك تحبهم حتى لو متعبين تحبهم حتى لو ما قبلوش منك الحب جاهدت مع الله والناس وقدرت كلمة جميلة ليه؟ هو ده اللي بيدخل السماء هو ده اللي بيغير الواحد إلى إسرائيل يعني رجل الله يعني خلاص مكانه الطبيعي يكون مع الله إلى الأبد هو ده اللي بدل يعقوب الإنسان العادي الطماع بتاع الدنيا إلى إنسان استحق أنه يبقى ثالث الثلاثة المشهورين إبراهيم إسحاق ويعقوب إبراهيم حبيبك إسحاق عبدك وإسرائيل قديسك هل أنت بقيت واحد جديد بجهادك مع الله والناس سؤال مهم هل بتجاهده في الصلاة ولا لما بتزهق بتطلع من الصلاة هل لما بتبقى نعسان بتقاوح وتصلي ولا بتدخل تنام هل بسهولة فكرة تسحبك من الصلاة ولا بتقاوح عشان تدخل الفكرة جوه الصلاة هل بترفع ايديك وتركع برجليك ولا مستخسر جسدك في الصلاة جاهدت مع الله هل جاهدت مع الناس جارك المتعب قريبك المتعب مراتك الكويسة ولادك الحلوين هل جاهدت مع الناس جاهدت يعني مش عشان تثبت نفسك مش عشان تقول أنا صح عشان تحتمل الناس دي عشان تحبهم مهما كان طبعهم طوباك إذا كنت جاهدت مع الله والناس وقدرت تاخد البركة كلها تاخد الاسم الجديد تاخد الحياة الأبدية اللي بتبتدي بالحياة الجديدة على الأرض لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت وسأل يعقوب يعقوب بقى طبعا مذهول من هذا الشخص هو عارف أنه ربنا من أول لقاء مرة دي جاي له وبرضه خليني أقول حاجة يعقوب كان ممكن يتصور أنه هيظهر له يقول له يا يعقوب أنت ما تستاهلش هتصور يعني يعقوب كده أنا أكون معاك وأنت ما تبقاش معايا أنا أستر عليك وأنت ما تسترش أبدا أنا أديك بدل الزوجة عيال قد كده وأنت برضه تقاوح وتكذب ولسه طريقتك أنت ما بتحرمش الغريب أن هذا الإله الطيب لما بيلاقي اللي قدامه مكسور ما بيقولوش خالص عملت كده ليه ولا بيقلب في اللي فات ولا بيوجعه بكلمة ولا بيقول له ما تستاهلش ولا حاجة زي كده الأسبوع ده كان فيه السامرية طب يا رب مفيش ولا كلمة كده يعني تقول لها بس ما كانش ليكي حق الابن الضال قبل منه يا رب ما تسمعوش ولا كلمة تقول له يعني وجعت قلبي ضيعت فلوسي قدرتني كل السنين دي ولا كلمة يا رب لا السامرية بتسمع كلمة ولا المو... ابن الضال بيسمع كلمة ولا يعقوب اللي عاش كل حياته قبل كده إنسان بتاع الدنيا وربنا ما قصرش معاه وبرضه ربنا أول ما يجي له يقول له أنا جايب لك البركة وجاي أنا جاي أكون معاك أنا جاي أنقذك مش أنت طلبتني أنا جاي أحبك وأدلع فيك وأسميك اسم جديد طب واللي فات قال له اللي فات مات اللي فات مات طالما أنت مش عاوز ترجع له تاني يدخل ربنا عند زكا يا رب قول له يا زكا يا بطال ظلمت الناس وسرقت الناس وافتريت في الناس أبدا ينبغي اليوم أن أمكث في بيتك وتدخل بيت زكا وهو نفسه يبقى مش مصدق فيش ولا عتاب حتى على اللي فات إلهنا طيب قوي إلهنا طيب بس احنا مش بنعرف نغلبه لأن احنا بنستخسر نجاهد مش بنعرف ناخد منه البركة مع أنه هو عاوز يدي البركة عاوز يدي السلام ويدي النجاح ويدي الخير ويدي الخلاص ويدي الغفران ويدي الأبدية بس يعني ايه ملكوت السماوات ايه يغتصب يلا اسرقوني هو بيقول كده اسرقوني خدوا اللي انتوا عاوزينه بس مدوا ايديكم وخدوا والغاصبون يختطفونه يبقى الإنسان اللي بيجاهد في الصلاة ده بيخطف السماء خطف الإنسان اللي بيصرخ لربنا طالب التغيير بيختطف التغيير بيغتصبه يعني بيسرقه لنفسه لكن اللي قاعد متسنى بيتفرج كده ومش عاوز يتعب لا في صلاة ولا في محبة هيضيع عمره سأل يعقوب وقال أخبرني باسمك فيعقوب بقى سأله أنت بقى اسمك إيه بقى أنت قلت لي إله إبراهيم زمان وإله إسحاق لا أنا عاوز أسأل اسمك أنت الشخصي فهنا جت إجابة عجيبة وجميلة قوي فقال لماذا تسأل عن اسمي وباركه هناك طب يا رب أنت ما جاوبتش لماذا تسأل عن اسمي لماذا تسأل عن اسمي دي ليها بعدها بحوالي 500 سنة أو أكثر ظهر المسيح لأبو أم شمشون وقالوا له اسمك إيه جاوب نفس السؤال بس أضاف كلمة واحدة قال لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب نطلع 500 سنة تاني ندخل في أشعية نلاقي بقى الكلام يدعى اسمه عجيبا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام الله ابتدينا إيه كل شوية بنستدل على هذا الاسم هذا الاسم عجيب طب برضو ما وصلناش إله إله إزاي وهو إنسان أب أب إزاي وهو صغير أبديا أبديا من صفات الله رئيس السلام إلى أن يأتي إنجيل متى ويقول ويدعى اسمه يسوع ومرة تانية يقول يدعى اسمه عمانوئيل الذي تفسير الله معنا يبقى كأن البشرية بتكتشف الإله الحقيقي واحدة واحدة بتسأل عن اسمه من وقت موسى زمان لما قال له اسمك ايه قال له كفاية يهوى بس دلوقتي اعرفوني باسم أهيه أو يهوى يعني الموجود الكائن الحي القائم إلى الأبد أصل الوجود لكنها كلمة غامضة برضه ما خدناش اسم واضح شويتين وبقينا ايه الموجود العجيب ماشي وبعدين الأب الأبدي رئيس السلام كويس قربنا وبعدين وبعدين بقى اسمه عمانوئيل واسمه يسوع وبقينا شايفينه بعينينا ولمسينه بإيدينا وبقى أحلى اسم في بقنا يا ربي يسوع المسيح أشكرك إلى الأبد فهنا قال له ليه بتسأل عن اسمي طول بالك اسمي ده في الآخر هيبقى واضح قوي عشان تيجي القاعدة الذهبية في الكتاب كل من يدعو باسم الرب ايه يخلص اللي سموه إله إبراهيم هيدخلوا السماء واللي سموه إله الآباء هيدخلوا السماء واللي قالوا عليه يهوى وعاشوا وراه هيدخلوا السماء واللي سموه الإله العجيب رئيس السلام هيدخلوا السماء وإحنا أقرب الناس ليه اللي عارفين اسمه عارفينه عن قرب يا بتوع العهد الجديد طوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع أنبياء وأبرار اشتهوا المرحلة دي مرحلة ان احنا نعرفه بجد نعرف اسمه عيانا بيانا يبقى واضح وسطينا وحي وسطينا يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه لماذا تسأل عن اسمي وبارك هناك الليلة دي فرقت كتير مع يعقوب بدأها بخوف ورعب سيطرت عليه أفكار التشاؤم والهلاك والموت إحساس الذنب كان غالبه حب يتصرف بطريقة بشرية بعت هدايا قدامه كتير لكن ما حسش بالأمان مع الهدايا كتير فما كان منه إلا أنه استفرد بربنا خليني أعيد الدرس ده تاني وأقول إيه لما تلاقي نفسك ما عندكش أمان أرجوك ادخل مخدعك واقفل بابك وقول له مش هسيبك غير لما ترجع لي الأمان لن أطلقك حتى تباركني مش هطلع للدنيا أدور على الأمان عند الناس ولا في الفلوس لا أنا عارف أنك أنت لوحدك اللي ترجع لي سلامي أنت لوحدك اللي تهديني أنت اللي تحل كل حاجة أنت اللي في إيدك مصير البشر مش أنا بس أنت اللي الدنيا كلها في صباعك فهروح لمين غيرك خلونا يا أحبائي نتعلم من يعقوب اللي ما كانش قريب من ربنا كفاية إنما في الليلة دي حط لنا درس تاريخي إنه الواحد يسهر ويتمسك بربنا وما يدخلش ينام غير وهو قلبه هادي وحاسس إن البركة حلت فدعا يعقوب اسم المكان فينيئيل أو فينوئيل قائلا لأني نظرت الله وجها لوجه قال كده قال أنا شفته وجها لوجه طب ما أنت شفته قبل كده قال اه بس المرة دي عن قرب أكتر في الأزمات وفي المصاعب ربنا بيبقى أقرب وبيبقى أوضح يوم ما كنت جاي مسافر لوحدي كنت شايفه في الحلم نازل على سلم ده ما كانش حلم ده كان أكتر من حلم أنا مسكته بإيدي أنا بكيت عند رجليه أنا استرحمته أنا شفته بعينيا أنا سمعت صوته بوداني كل ده ما كانش حاصل في أول مرة إذا مع الضيقات الشديدة والأزمات الصعبة تأكدوا أن ربنا بيبقى أقرب كتير وتقدر تقول بعدها قد نظرت الله وجها لوجه تفكرنا دي بأيوب أيوب في أول السفر يقول كان بارا وبلا لوم في آخر السفر لقينا أيوب بيقول إيه بسمع الأذن سمعت عنك والآن رأتك عيناي طب ده انت من اول السفر بيقولوا عليك بتاع ربنا وكويس لا بس تفرق كتير بعد التجربة لا الموضوع اختلف كتير قوي شفته بعينيا شفته عن قرب شفت صليبه بيحمل لي كل اخبار الحب بيقول لي انا مش بوجع ولادي انا بتوجع اكتر من اي ولادي انا بشاركهم الوجع انا مت عشانهم وبتعذب عشانهم عشان امنع عنهم العذاب الابدي فأنا شفته عن قرب وفهمته نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي هنا برضو تعبير جميل قوي هو لسه فاضل ساعات ويقابل عيسو ولن تكمل النجاة فعلا إلا لما عيسو يعفو عنه إنما بعد ما اختفى المسيح كان عنده إحساس بسلام غريب قال خلاص نجيت نفسي الله تقولها بعد ما تعدي الأزل هل عدت عدت ازاي يا راجل انت لسه هتقابل عيسو بعد ساعات عدت عدت ليه اصل خلاص خدت كلمة خدت منه وعد هو ظهر لي وقال لي ما تخافش وانا معاك وهباركك واختفى وده ربنا هيقول كلمة ما تطلعش مظبوطة ازاي قد نجيت نفسي اتكلم بثقه اختلف بقى يعقوب اللي كان مرعوب قبلها بكام ساعة دلوقتي بيقول أنا شفت ربنا وعدت نجيت نفسي وأشرقت له الشمس برضو تعبير إيه تعبير يعني في ناحية أدبية أنه قبل كده كانت ضلمة كحل في وقت بيعدي على الإنسان تبقى الحكاية مظلمة جدا يبقى مخنوق جدا يبقى مش شايف بصيص أمل تبقى الحكاية معقدة من كل ناحية إنما لما يصلي جامد ويسهر مع ربنا ويحس بلمسة إلهية ويقرب جدا من ربنا تطلع له شمس بس هي طلع له شمس وهو بيعرج خلي بالكم بقى طب ليه بقى العرجة دي ليه رب سبت بقايا الليلة دي فيها شوية وجع شوية عرج عاهة كده يعني كأن ربنا قال له أنا مش عاوزك تنسى الليلة دي أبدا لأنك لو نسيتها هتنسى كل حاجة وعشان تفتكرها هخليك تزك بقية عمرك فكأن ربنا خلى الزكة دي هي العلامة اللي تخليه ما ينساش أبدا اللي حصل الحاجة التانية قيل أن يعقوب ده دايما كان يعمل العملة ويجري فكانت رجليه مهمة يعني خبط الخبطة من عيسو وجري وخبط الخبطة من لبان وجري فهو متعود أنه رجليه بتنفعه يعني فلسفة ان انا ايه اعرف اطلع من من اي مشكلة قال له مش هينفع تاني تطلع بشطارتك لا خلاص هنخبط على رجلك عشان تحرم تفكر بالطريقة القديمة بتاعة اعمل عملة وبعدين الاقي نفسي بجري واطلع منها لا مش هتجري تاني لا هتعمل عملة ولا هتجري انت هتزوك لان خلاص انت بقيت بتاعي انا بتاع ربنا مش بتاع العمايل القديمة دي أشرقت له الشمس إذ عبر فنوئيل وهو يخمع على فخذه لذلك لا يأكل بنو إسرائيل عرق النساء الذي على حق الفخذ إلى هذا اليوم يبدو من ساعتها هم قال إيه يعني ربطوها اليهود ما يأكلوش الحتة بتاعت عرق النساء دي تذكارا يعني لجدهم يعقوب اللي كان مخبوط على الحتة لأنه ضرب حق فخذ يعقوب على عرق النساء ورفع يعقوب عينيه خلصت الليلة وبيعدي دلوقتي وطبعا مجهد مجهد من طول الصلاة ما نامش طول الليل برضو واخد له علقة كويسة بيعرج لكن عنده سلام عجيب لأنه شاف الإله الحقيقي رفع يعقوب عينيه شاف عيسو بقى طبعا ده لو كان حصل من ست سبع ساعات كان طب ساكت دلوقتي شاف عيسو المرعب اللي جاي ومعاه 400 راجل خلاص المنظر بقى قصاد عينه مقبل ومعه 400 راجل فقسم الأولاد على ليئة وعلى رحيل وعلى الجاريتين أنا أقول كتأمل بس يمكن ما يعجبش كل الناس أحيانا يا أحبائي وأنت جوه الصلاة يتهيأ لك أن خلاص لا يمكن هتفكر بطريقة بشرية وتبقى جوه الصلاة متوقع خلاص أنت متشال على سحابة ولا يمكن هتلجأ تاني إلى حسابات أرضية وتفوت الصلاة وأول ما تيجي الضائقة يرجع مخك يشتغل تاني والحيلة البشرية تشتغل تاني والطريقة القديمة تشتغل تاني يا يعقوب ما لحقناش ده ما فاتش كام ساعة إنما هو الإنسان للأسف ما بيتغيرش بالسهل فلما شاف عيسو جاي المفروض خلاص نجيت نفسي وعنده ثقة إنه مش هيحصل حاجة ويطلع له جري ياخده بالحضن مش خايف ده اللي متوقعينه بعد الليلة دي إنما رجع القلق يشغله تاني فوضع الجاريتين وأولادهما أولا وليئة وأولادها وراءهم ورحيل ويوسف أخيرا ستفهم بالضحايا اللي ممكن يستغنى عنهم في الأول تفكير بشع رجعنا تاني للحسابات القديمة بس هو استنوا برضو عشان الواحد يقول الحق زي ما تقولوا عمل كده ورجع تاني اللي حاصل جواه ما اختفاش برضه جمال الليلة دي وصدى الصلاة والروحانية خلاه يتجرأ ما يعقوب ده كان هيبيع ولاده إنما دلوقتي فاجئنا بحركة جريئة جدا بعد ما رصهم الرصة دي كنا فاكرين هيقف ورا خالص لا فاجئنا وقال أما هو فاجتاز قدامهم طلع قدام كل دول وكأنه بيقول لي يا عيسو لو هتموت أنا أول واحد وبعد كده موت أي حد من عيالي وهنا يعقوب تشبه أخيرا بالمسيح اللي تصدر الصفوف كلها وقال أنا أول فدا أنا فدا أولادي كلهم فدا أولاد الجارية وأولاد الحرة فدا اليهود والأمم فدا الكل فتقدم الصفوف وسجد إلى الأرض سبع مرات يعني غلب خوفه وقلقه وتقدم عشان يموت أول واحد سجد سبع مرات برضو غريبة دي يعقوب أنت كنت طالع فيها قبل كده وكنت بتطالب حقك منين جالك السجود وقبلها تعبير يا سيدي يا يسوع الظاهر برضو الصلاة بتكسر الكبرياء والصلاة بتخلي الواحد يتضع وبعدين هو حاسس فعلا أنه غلط في حق عيسو كأنه الكلام ما يكفيش عن العمل اللي عملها في عيسو فبيعبر عن اعتذار سنين بسجدات متواترة سجد له بدل المرة سبع مرات عشان يقول له أنا ظلمتك أخويا من ساعة ما بعتك بطبقات زمان بعت لك البكورية ومن ساعة ما سرقت هدومك ولبست لبسك وادعيت أن أنت عشان أخد البركة أنا افتريت عليك فسجود سبع مرات كان بيه يعقوب بيكمل توبته ويقول له أنا معترف أني مخطئ في حقك الإنسان اللي يصلي كويس ما يخافش من المواجهة مواجهة الماضي مواجهة مشاكله مواجهة مساوئه أخطائه والمضاعفات اللي تسبب فيها كل ده مستعد يواجه ليه خلاص بدل قابلت ربنا واتصالحت مع ربنا أصطلح مع أي شخص مهما كان أخطأ فيا أو أخطأت فيه إذا كنت اتصالحت مع ربنا نفسه سجد سبع مرات حتى اقترب إلى أخيه فركض عيسو للقائه عيسو جاي يجري قبل الليلة دي كنا نتوقع ركض حرب ركض عشان يرفع السيف ويموته لكن بعد الليلة العجيبة دي ركض عيسو للقائه وعانقه ووقع على عنقه وقبله نفس تعبير الابن الضال لو فاكرين وبكيا بكيا واحد بيبكي لأنه أخوه وحشه عشرين سنة والتاني بيبكي وهو مش مصدق بعد ما الفكر الأسود غلبني بالساعات وتصورت إن مش أنا اللي هموت ده أنا وعيالي كلهم بعد ما كنت متصور عكس النتيجة دي أخويا الجبار المفتري اللي أنا مرعوب منه بيعيط زي العيال أخويا اللي أنا كنت فاكره بيكرهني بقى يحبني أخويا قلبه اتغير من ناحيتي ده إيه المعجزة دي ما هو قال له أنا معاك بدل قال له أنا معاك كأنه بيقول له ما تخافش خلاص هغير لك قلوب الناس كلها بدل أنا معاك هتخاف من بشر يعملوا إيه البشر حتى لو جواهم خطية هشيلها عشان خاطرك ولو جواهم طبع سيء حتى الطبع السيء يتغير لإلهنا كل مجد وكرامة الأبدا ناخد آية واحدة جاهدت مع الله والناس وقدرت نقولها مع بعض جاهدت مع الله والناس وقدرت كمان مرة جاهدت مع الله والناس وقدرت تفضلوا نصلي